مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه يوسف عليه السلام خرج من البئر وذهب إلى قصر العزيز وهو الآن في قصر عزيز مصر يعقوب عليه السلام ما زال يبكي وما زال في غاية الحزن والأسى على ولده ويعلم أنه حي لكن ما زال لا يعلم هو أين, أين هو يوسف عليه السلام كان في غاية الحزن والأسى عليه السلام يوسف الآن ربنا مكن له في قصر العزيز والعزيز مصر كان بيحبه جدا وقال لزوجته أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا وبعدين يعني تحدث له أكبر محنة في قصر العزيز يا ترى هي ايه المحنة اللي حصلت لسيدنا يوسف عليه السلام في قصر العزيز ألا وهي محنة امرأة العزيز امرأة العزيز زي ما احنا يعني لما احنا كده في الحلقة الماضية ان احنا قلنا المرأة دي عندها مشكلة مشكلتها انها عندها فراغ هي لا تنجب وما عندهاش أولاد وعايشة حياتها كلها في القصر ونفسها تتمتع ونفسها تعيش حياتها وتقضي وقتها وعايشة حياة المترفات وبعدين فجأة وجدت قدامها يعني الغلام كبر شوية وبقى ما شاء الله فتى جميل بارع الجمال ما نقدرش نوصف جماله أوتي شطر الحسن بتاع الكون ده كله وسبحان الله وكان يعني الاحتكاك كثير جدا بحكم دخوله القصر وعيشته في القصر وان هو اتربى في القصر ده فشيء طبيعي انها بتشوفه كتير جدا وشيء طبيعي ان هي لما كانت امراه ما عندهاش لا دين ولا خلق ولا حياء انها تتاثر بهذا الشاب الجميل عليه السلام ايه اللي حصل بدات تراود سيدنا يوسف هل روضته يعني المراوده دي هل تمت في يوم وليله هل جت فجأة؟ لا دي كانت بتخطط لهذه المراوده من فترة كبيرة جدا يا جماعة وراودته جاية من رويدا يعني ماشية معاه واحدة واحدة وهي امرأة ناعمة وتستطيع ناعمة يعني ذكية ذكيه وتستطيع انها لها خبره في الرجال وتستطيع ان هي تستقطب اي رجل باساليبها وبحيلها لكن هذا لا يكون ابدا مع نبي الله يوسف عليه السلام اللي يعني معصوم من الوقوع في مثل هذه الكبائر يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا خد بالك بقى من الوصف العجيب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون يا الله تعال ناخدها حتة حتة كده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم وراودته التي هو في بيتها كتير من الشباب بكل أسف نتيجة إنه مشغول بشهواته مشغول بدنيته مشغول بحياته نفسه يقع في المعصية لكن مش متاحة له الفرصة ولو أتيحت الفرصة لفعل المعصية مرارا وتكرارا والدليل على هذا وقوع مئات الشباب بل ألوف الشباب في الزواج العرفي المحرم ووقوعهم في الزنا عياذا بالله باسم الزواج نتيجة أن هو لا يصبر على شهوة ولا يصبر على متعة أبدا نفسي يوصل للموضوع بس المسألة مش سهلة لكن لو سهلت هيقع فيه عياذا بالله يوسف عليه السلام في قصر امرأة في قصر العزيز امرأة العزيز تراوده وهو يأبى ويأنف أن يفعل مثل هذه المعاصي لأنه نبي كريم يا جماعة معصومين جميعا من الكبائر إزاي يقع في مثل هذه المعصية ولا يخطر على قلب بشر أن نبي كريم يقع في هذه المعصية وراودته التي هو في بيتها شوف بقى يعني بيأكد لك المعنى أن أحيانا أحيانا بيبقى شاب نفسه يعمل معصية لكن لا يجد مكان لكن ده في بيتها جوه بيتها يا جماعة جوه بيتها وفي مكان في مأمن عن أعين الناس وممكن الموضوع ما يتكشفش بالمرة خالص وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت ما قالش وأغلقت لأن غلقت يعني زيادة في الحرص على إغلاق الأبواب بكل ما أوتيت بقى ترابيس وإقفال ومفاتيح وقفلت بكل ما تستطيع كانوا كم باب يا جماعة كانوا سبع أبواب تخيل امرأة تقفل سبع أبواب عشان تنفرد بهذا الشاب الفتي الجميل علشان يفعل معها الفاحشة عياذا بالله وسامحوني هذه الآية تحتاج إلى وضوح وصراحة يا جماعة كتير من الشباب المسلمين النهاردة مفتونين بجد مفتونين بسبب الانفتاح البشع وبقول البشع وسامحوني انفتاح الفضائيات وإن كان جه في مصلحة بعض الناس ولكن دول قلة لكن جه في عياذا بالله بخراب يعني نفوس كثيرة جدا وقدور كتير يعني القنوات اللي موجودة بس فقط على نايل سات بس كم قناة يعني حوالي دي خش في 500 قناه 500 قناه طيب منها كم قناه دينيه يعد على الاصابع حوالي خمس قنوات 10 قنوات مش هيوصلوا 10 بس قول 10 قنوات عشر قنوات تعلم الناس الدين فاهم ازاي؟ تخيل في وسط 500 قناة تعلم الناس كيف آه، يعني ينظرون إلى النساء وكيف يستمتعون بهم في الحرام وإلى غير ذلك لك أن تتخيل مدى الفتن المسلطة على شباب المسلمين ده أنا بتكلم عن النساء بس أنا مش هتكلم بقى على القنوات الإباحية اللي موجودة على الأقمار التانية واللي مفتوحه عند بعض المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله يبقى مقدم ع- عامل الدش وعامل و- وتركيبات وال- والكروت والكلام ده كله علشان يعمل اشتراكات في قنوات اباحيه عشان يف- يتفرج واولاده يتفرجوا فالشباب وقعوا في مأزق وفي مشكلة وفي فتنة كبيرة جدا وصلتهم لمرحلة ان حطينا البنزين جنب الكبريت حطينا النار جنب النا- جنب البنزين وبنقول في النهايه للشاب لا، خليك عفيف طب هيكون ع- انا مش بديله عذر انا ما بقولش للشاب انت معذور في ان انت تفعل هذه الاشياء لكن بقول ان الشاب معذور في انه قدام فتن كبيره جدا محتاجين ان احنا نعصمه من الفتن دي ونبعده عن الفتن دي عشان ما نحطش النار جنب جنب البنزين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب بعدما قفلت الابواب السبعه قالت يوسف عليه السلام هيت لك تهيأت لك اقبل علي حتى تفعل هذه الفاحشه عياذا بالله ما كان منه بلا تردد يا جماعه بلا تردد ده نبي كريم ما كان منه بلا تردد إلا أن- الا ان قال معاذ الله مع انا اعمل حاجه زي كده يا جماعه ده في شباب لما تيجي تساله تقول له انت انت انت ممكن في يوم من الايام يكون شاب حقيقي كده ممكن في يوم من الايام تقع في الفاحشه يقول لك انا ده انا ده انا بتكسف من ظلي وتفاجأ بنفس الشاب بعد ثلاث أربع سنين بسبب إيه؟ اتباع خطوات الشيطان نظرة فابتسامة فموعد فلقاء فوقوع في فاحشة تجد هذا الشاب في مرتع من الفواحش عياذا بالله ليه؟ لأنه سلم نفسه لخطوات الشيطان اقفل خطوات الشيطان انك ان تفتحه لو تفتح الباب دوت انك ان تفتحه تلجه لو فتحت باب الشبهات وباب الشهوات هتقع وهتضيع وهتضيع نفسك وتضيع اسرتك ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب ارزق شباب الامه يا رب العفاف وارزق كل شاب بزوجه صالحه تعفه عن فعل الحرام وارزق كل اخت مسلمه يا رب العالمين بزوج صالح يعفه عن فعل الحرام محتاجين ان احنا يعني اني بقول وصيه النبي يا جماعه من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا شباب يا شباب يا اللي قادرين تتجوزوا لحد الان انتم معارضين عن الزواج ليه في اخت مسلمه محتاجه من يعفها في اخت مسلمه محتاجه اللي ياخد بايدها للجنه في اخت مسلمه محتاجه اللي ياخد بايدها للطاعه سبحان الله وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي معاذ الله الله سبحانه وتعالى إنه ربي قصده هنا إيه قصده آه، سيده اللي هو إيه اللي هو عزيز مصر إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون شفت وفاء سيدنا يوسف يا ترى عندك ريحة الوفاء اللي موجودة عند سيدنا يوسف سيدنا يوسف في قمة الوفاء يا جماعة هو ما نسيش ابدا ابدا الكلمه اللي قالها عزيز مصر في اول يوم دخل فيه يوسف عليه السلام في بيت العزيز لما قال عزيز مصر لامراته قال اكرمي مثواه جابش ومش هيستجيب لانه ده, ده نبي كريم يا جماعه يعني نبي كريم يعني معصوم من فعل هذه الفواحش وفي نفس الوقت وفائه لعزيز مصر اللي قال لزوجته اكرمي مثواه فقال لها معاذ الله انه ربي احسن مثواي ما ينساش ابدا تعال نشوف الايه كده ونقطع ال- ال- ال- يعني ناخدها كده مقاطع كده ونعيش معاها وراودته ده الموضوع ما جاش فجاه زي ما قلت لك الموضوع هي عماله بتدبر له من من من من سنوات طويله يعني هو كان سنه معدي ال 30 يعني ممكن تكون مثلا بتراوده وهو عنده 20 سنه وهو بيرفض لكن المره دي المراوده جت بصراحه يعني ممكن كانت تحاول بقدر الامكان انها تلفت نظره ان هي معجبه بيه او انها بتعزه او بتحبه او او أو، وهو لا يلتفت لمثل هذه الاشياء لانه نبي كريم لكن المره دي المساله جت واضحه جدا قالت له هيت لك خلاص انا عايزاك فالمساله كانت صعبه جدا التي هو في بيتها زي ما قلت لك اخويا وحبيبي احيانا شاب نفسه يعمل معصيه بس ما فيش مكان يعمل فيه المعصيه انما دي هو في بيتها فالمساله سهله جدا وغلقت غير اغلقت زي ما قلت لك يعني الدنيا امان ما فيش خوف من اي حاجه ما حدش هيتوب عليهم فجاه سبحان الملك ومع ذلك شوف العيب فيقول لها ايه قال معاذ الله عايز اقول حاجه القران صور لنا صوره مراوده امراه العزيز ليوسف صورها لنا في في شكل عامل ازاي يا جماعه في اجمل وابهى صور الادب الادب حد فينا واحنا بنحكي الموضوع دلوقتي اتخدش حياؤه حد فينا اثيرت شهوته و- وبيسمع الكلام ده واحنا بنتكلم طبعا ده لا يمكن ان القران بي- بيغلف الموضوع بغلاف من الادب ومن الستر ومن الحياء لا يخطر على قلب بشر بنقول لأهل الفن ربنا يا رب يتوب عليهم يا رب ويرزقهم توبة نصوحا اللي عمالين بيعرضوا القصص الغرامية وأغلبها كلها مشاهد جنسية بشعة جدا جدا بنقول يا جماعة يعني اتقوا ربنا في شباب المسلمين فبيقول لك احنا بنعرض الواقع اللي احنا عايشينه طب ما القرآن كان بيعرض في نفس الوقت الواقع اللي كانوا عايشينه مش امرأة العزيز امرأة غير غير, غير سوية إنسان إنسانة مش متدينة وبتحاول انها بقدر الامكان انها تقع في الفاحشه وتوقع يوسف عليه السلام في الفاحشه ما هو ده واقع ونسوه المدينه كلهم كانوا نفسهم برضه في يوسف عليه السلام مش ده واقع ولكن القران شرح الواقع كله بشيء من الادب ومن الحياء ومن الرحمه بحيث لما تقراه لا تشعر فيه بشيء من ال... يعني من الخجل او من الحياء او م... او من انك انت مكسوف وانت بتتكلم ابدا كلام واضح جدا يا جماعه فعشان كده بنقول ربنا يبارك فيكم رحماكم رحماكم ارحموا شباب المسلمين ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين وغلقت الابواب هي مش غلقت الابواب مش قفلت سبع ابواب يا جماعه ورغم ذلك ايه اللي حصل اتفضحت ليه ده درس كبير قوي لينا يا شباب المسلمين ودرس كبير لينا قوي يا بنات المسلمين ان لو فعلت مره ذنب او فاحشه وربنا سترك ممكن هيسترك مره واثنين وثلاثه عشان تتوب لكن لو اصريت انك ما تتوبش وفضلت على طول عايش على الذنب ده صدقني وخدها من اخوك الصغير كلمه هيجي عليك لحظه وهتتفضح وهيتجاب القديم والجديد كله وهتلاقي نفسك مره واحده كل حياتك مفتوحه صفحه كلها سيئه قدام الناس والناس كلها مطلعه على عوراتك تخيل هي لما اصرت على كل ده سبحان الله ولذلك قال احد الصالحين اذا دعتك نفسك للمعصيه فذكرها بالله فان لم تتذكر فذكرها باخلاق الرجال عيب عليك انك تعمل كده عيب عليك انك تحدف الناس بالطوب ما دام بيتك من ازاز عيب عليك ان انت تبحث عن بنت مسلمه عشان تفعل معها الفاحشه ما انت ليك اخت وليك ام وليك بنت ومحتاج ان ربنا يسترهم معاه يسترها يستر لك بناتك دولت واخواتك وزوجاتك ربنا يكرمك إذا دعتك نفسك للمعصية فذكرها بالله فإن لم تتذكر فذكرها بأخلاق الرجال فإن لم تتذكر فذكرها بخوف الفضيحة إن ممكن في يوم من الأيام تتفضح السؤال اللي عايز أسأله هو إيه اللي وصل امرأة العزيز للخلق ده؟ إيه اللي وصلها إنها تب تسعى وعايزة نفسها بأي طريقة إن تفعل الفاحشة؟ ثلاث حاجات الحاجة الأولانية المرأة دي عندها فراغ شديد جدا فوق ما تتخيل الحاجة التانية إنها بتشوف سيدنا يوسف على طول يعني حتة الاحتكاك الاحتكاك سيدنا يوسف لا يلتفت إليها ولا ينظر إليها أبدا هو عبد في البيت وبيخدم وبيفعل هذه الأشياء وبيتعلم الاقتصاد من العزيز ولكن رغم ذلك لا ينظر إلى امرأته أبدا ممكن يشوف طلباتها عايزة إيه محتاجة إيه إنما لا ينظر إليها أبدا لكن هي اللي بتشوفه وما بتغضش بصرها وشايفه جمال وشباب وفتوه وقوه وحيويه شايفه حاجات ممكن ما تكونش شايفاها في زوجها ودي فايده المراه لما تغض بصرها لان جاء الامر بغض البصر مش للرجال بس ولا للنساء للاثنين كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وفي الناحيه الثانيه وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ان بعض البنات فاكرين ان غض البصر ده مخصوص مخصوص بالرجال فقط تكلم واحد تقول له لو سمحت غض بصرك طب ما تغض بصرك انت كمان عرفت منين هو ما بيغضش بصره ما انا بصره يعني فاهم ازاي فهي بصره طب ليه ما تغض بصرك انت كمان يبقى رقم واحد المراه دي عندها فراغ شديد جدا رقم اتنين اخويا وحبيبي انها بتشوفه على طول رقم ثلاثة جماله وشبابه وقوته اغروها بان هي عياذا بالله تفرغ هذه الطاقة في الحرام دي الثلاث حاجات اللي وقعت امرأة العزيز ولذلك تعالى ننقل المسألة بقى على أرض الواقع اللي احنا عايشينه هو إيه أسباب الصحوبية اللي موجودة بين بعض الشباب اللي موجودين في الحرم الجامعي كل أسف الحرم الجامعي تحول النهارده إلى حرام جماعي بكل أسف النهارده تلاقي الشلل وتلاقي الصحوبيه وال boyfriend وال girlfriend بقت منتشره جدا في كثير من الجامعات بل في اكثر الجامعات عادي جدا ان اي واحده تخش section عادي جدا ان مين اللي تبعك او مين اللي تبعك انت وممكن تلاقي بنات بيتخانقوا مع بعض على ال boyfriends ممكن تلاقي شباب بيتخانقوا مع بعض على ال girlfriend ولا حول ولا قوه بالله لو ان النبي عليه السلام جاء في هذا الزمن ودخل جامعه والله الذي لا اله غيره انا حاسس بالحسره والالم اللي ممكن تحدث لنبينا صلى الله عليه وسلم لو دخل جمع من جماعات المسلمين مش هقول غير المسلمين لو دخل جامعه من جامعات المسلمين شاف شباب المسلمين وبنات المسلمين وسال مين دول دول امتك يا رسول الله كل واحد قاعد مع واحده بيحب فيها وبتحب فيه يعني تحول الجامعات اللي هي دور تعليم ودور تربيه ودور ادب ودور ودور ودور تتحول الى دور للايه يعني الحب ولا عشق ولا عشق ولا غرام ولا حول ولا قوه الا بالله ايه اسباب الصحوبيه ثلاث حاجات برضه اول حاجه بتسلم عنده فراغ فبيتسلم عايز يضيع وقته شاب مش لاقي هدف يشغل نفسه بيه في الوقت اللي كان أسامة بن زيد بيقود جيش كامل في عتاولة الصحابة وهو عمره لسه ما بلغش 19 سنة لك أن تتخيل أسامة بن زيد لك أن تتخيل أن شباب الصحابة منهم اللي كان بي- بيستشهد وعنده 15 سنة 15 سنة في الجهاد في سبيل الله ويستشهد ومنهم من شم رائحة الجنة ومنهم من اشتاقت الجنة إليه ومنهم ومنهم من اهتز عرش الرحمن لموته إلى غير ذلك والشباب كتير النهارده بيقول لك مش لاقي مش عارف يقضي وقت فراغه فين ومش عارف يعمل ايه سبحان الله ده رقم واحد بتسلى رقم اتنين نفسي اعيش قصه حب يقول لك كده يقول لك نفسي اعيش قصه ايه قصه حب رقم ثلاثة نفسي عياذا بالله نفسه يعمل معصيه يبقى هو ده اغلب اسباب الصحوبيه اللي موجوده في بين الشباب والبنات النهارده يا اما بتسلى يا اما عايز يعيش قصه حب يا اما عايز يفعل معصيه ودي اكتر حاجه بتفعل بين الشباب ولا حول ولا قوه لكن هي اكبر مشكله بالفعل هي مشكله الفراغ عشان كده بنقول بنقول للشباب ونقول للبنات ربنا يبارك فيكم اشغلوا نفسكم واشغلوا وقتكم النبي عليه السلام ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول لك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ واكتر ناس موجود عندهم صحه وفراغ هم الشباب المسلمين شباب المسلمين اللي عندهم صحة وفراغ استثمروا الصحة والفراغ دول فيما يرضي الله استثمروا الصحة والفراغ الإسلام محتاج لكم يا شباب ويا بنات والله العظيم شباب وبنات يقدروا يقودوا الأمة كلها للنصر والعزة والتمكين بفضل الله أملنا أملنا في شباب الأمة المسلمة ما تضيعوش شبابكم وبعد كده ترجعوا تندموا وتقولوا يا ليت الشباب يعود يوما انتوا الآن في الشباب انتوا الان في مرحله الشباب ده احنا نتمنى نرجع لعمر ال 20 وال 15 سنه عشان نعمل اشياء بنتمنى ان احنا نعملها في الزمن ده لكن خلاص العمر ما اللي راح ما بيرجعش مره تانية سبحان الله طب سؤال اكيد حضرتك نفسك تساله واكيد حضرتك نفسك تساليه هي امراه العزيز لما عملت كده هو ليه سيدنا يوسف ما دعاهاش الى الله صح كده هي بتقول له هيت لك فكان ممكن يقول لها اتقي الله وتعالى اذكرك بقى بالله و- واكلمك عن الجنه وعن النار وعن الاخره والحساب والبعث والميزان والصراط هو ليه ما كلمهاش لان ما ينفعش رجل وحده يدعو امراه وحدها ندين لله بذلك ما ينفعش دعوه فرديه بين رجل وامراه لو دعاها لوحده ممكن هي توقعه في فخها وتخليه عياذا بالله يقع في حبها ويقع بعد ذلك إيه في ما لا يحمد عقباه انما يقدر الرجل يدعو مجموعه من النساء من وراء ستار او من خلال قناه فضائيه او في مسجد وهم في مصلى النساء انما رجل مع امراه ولوحدهم ما يصلحش يقول عمر بن عبد العزيز لا يخلون احدكم بامراه ولو كان يحفظها القران ويقول من قبل حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم ما خلا رجل بامراه الا وكان الشيطان ثالثهما يبقى محتاجين يا جماعه ان احنا نفهم هذه المساله ما يجيش بقى واحد يقول لا والله العظيم يا شيخ انت بتتكلم في ايه انا يعني راجل نيتي زي الفل وهي نيتها زي الفل والله العظيم انا بعلمها الدين اقسم بالله ده حتى انا ببعت لها مسجات وبنحب بعض في الله وببعت لها مسجات ما تنسيش قيام الليل يا وزه وما تنسيش صيام الاثنين يا بطه ويعني وشغال بقى في ال- آه يعني سبحان الله لا ما ينفعش الكلام ده اخويا وحبيبي نادين لله سبحانه وتعالى لا يدعو المراه الا المراه ولا يدعو الرجل الا الرجل الا اذا كان من خلال حاجات زي قنوات فضائيه او في مسجد او في درس عام الى غير ذلك سبحان الملك ولقد همت به عيش معايا بقى في اللفظ ده يبقى ايه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد حصل بجد بقى قد للتحقيق ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين تعالوا نعيش مع أول جملة في الآية ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي الأول تعالوا نشوف الإسلام حذرنا من فتنة النساء إزاي المولى عز وجل يقول زين للناس زين غصب عنك في ميل فطره يا جماعه حقيقي ما نقدرش ننكره ما نقدرش ننكره يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما خلا رجل من امراه الا كان الشيطان ثالثهما ما نقدرش ننكر هذه المساله بمجرد ما يجتمع رجل مع امراه لوحدهم وهي غريبه عنه بتتحرك الشهوه يعني زي احد العلماء لما واحد بيذكر له يعني بيقول له بيقول له انت بتج... واحد غير مسلم يعني عايز يسخر من حديث النبي مثلا بيقول له انت بتقول يعني ما خلا رجل من امراه الا كان شيء الكلام ده مش مظبوط ازاي انا ده انا بقعد مع اجمل النساء ولوحدنا وعمر ما بيحصل لي اي حاجه خالص مره قال له يا اخي النبي ما يصدقش انت اللي بيقول ما خلى رجل انت مش راجل احنا مش ذنبنا يعني الموضوع ده واخد بالك اه يعني ما لازم بيرد عليه ده راجل عمال بيسخر من حديث النبي عليه السلام الشاهد في الموضوع شوف زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآية ذلك متاع الحياة الدنيا زين أمر فعل فعل فعل, فعل مبني المجهول يعني يعني الأمر غصب عنك حصل إن أنت مزين ليك حب النساء ومزين النساء حب الرجال بس يكون في الحلال يكون في الحلال المولى عز وجل يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ليه قدم الزانية على الزاني لأن الإنسان لا يستطيع أن يفعل جريمة الزنا إلا بموافقة المرأة يقينا لا يمكن لو المرأة رافضة لا يمكن يستطيع أن يفعل مع أي شيء شو سبحان الله ولذلك بقى حذرنا النبي عليه السلام من فتنة الزنا يقول كما عند مسلم إن الدنيا حلوة خضراء إن الدنيا حلوة خضراء وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون طب نعمل إيه يا رسول الله قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ليه يا رسول الله قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء حديث الثاني رواه البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء حديث الثالث عند الترمذي بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان يجي بقى لما النبي يرهبك بقى من يوضح لك فتنة النساء يوم يجي يرهبك من الزنا يقول لك اوعى اوعى في يوم من الايام تقع في مساله الزنا دي مصيبه ومن المولى عز وجل يقول لك ايه ولا تقربوا ما قالش ولا تزنوا خد بالك من لفظ واضح جدا ولا تقربوا الزنا اوعى بمقدمات الزنا والاشياء اللي تمهد اوعى النظر حرام اوعى تتفرج على واحده عريانه في فيديو كليب ولا خد بالك اوعى تفتح مجله وتقعد تتفرج على مناظر خليه اوعى تفتح قناه اباحيه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ولعظم جرم هذه الفاحشه اللي هي الزنا ربنا جعل عليها اشنع العقوبات لو واحد محصن متزوج وزنى وشهد عليه الشهود خد بالك ايه اللي يحصل بقى في الوقت ده ايه العقوبه بتاعته الرجم حتى الموت الرمي بالحجار يحفر له حفره ويوضع فيها لحد صدري ويرجم في راسه حتى الموت طب ولو كان مش متزوج يعني يجلد 100 يجلد 100 جلده وايه وبعدين وفوق ده كله ايه ويبعد ويغرب عن بلاده لمده سنه ايه الدليل على كده حديث رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنه والثيب بالثيب الرجم الرجم واخد بالك وجاءت احاديث كثيره جدا جدا يعني تحمل الوعيد المرعب من مسألة الوقوع في الزنا يا شباب ربنا يا رب يا رب يرزقكم العفاف يا رب ويرزقكم بزوجات صالحات ويرزق كل أخت قاعدة قدامي دلوقتي والله العظيم أنا بقول هذا الكلام وقلبي بيحترق على شباب الأمة بتمنى ربنا يرزقهم جميعا العفاف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود بسند صحيح إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة كالسحابة فإذا أقلع يعني عن الزنا رجع إليه الإيمان ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ويقول أيضا كما في الصحيحين يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن بكم من منها إيه؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم طب عذابهم في القبر ايه الزنا دول ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين النبي عليه السلام بيقول ايه بيقول فانطلقنا فاتينا من ضمن المشاهد اللي شافها في عذاب القبر فانطلقنا فاتينا على مثل بناء التنور الفرن خد بالك فاذا فيه رجال ونساء عراة عراة واذا بهم ياتيهم لهب من اسفل منهم لان هم كانوا بيعصوا ربنا بايه باجزائهم السفلى فجاء اللهب والعذاب من اسفل منهم فاذا ما جاء اللهب من اسفل منهم ضوضوا اصدروا اصوات صراخ وصويت مش قد ايه حتى اذا وصلوا الى فوهه التنور خمد اللهب فنزلوا مره اخرى فسال جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الزناه والزواني يا شباب اللي بيتابع قنوات الاباحيه ديت بكل اسف والله العظيم هو الخسران هيجي عليه وقت من الاوقات هيحس او هيشعر من جواه وهيتهم المجتمع هيقول المجتمع كله كده والنساء كلهم كده وطبعا عمر ما كان المجتمع كله كده ولا النساء كلهم كده ابدا ولا عمر هيحصل كده ان شاء الله المسلمين كلهم خير لكن هو هيفقد الثقه في كل المجتمع وفي كل النساء وهيقعد من غير جواز ولو اتجوز هيشك في زوجته ليه لانه هيظن ان كل النساء كده ولذلك نسبه الطلاق زادت ليه لان العلاقات المحرمه اللي دارت بين الناس قبل الزواج هي اللي خلت الزوج يقارن من زوجته وبين البنت اللي كان يعرفها في الحرام فبدا يحصل نفور وهي نفسها بقت تقارن بين زوجها وبين الشاب اللي كانت تعرفه في الحرام فبدا النفور ولا حول ولا قوه إلا بالله، فزادت نسبه الطلاق هنكمل مع بعض ان شاء الله ولقد همت به وهم بها لكن الوقت عدى هنكمله بكره ان شاء الله ونشوف قد ايه انها فتنه عظيمه اسال الله عز وجل ان يعصمنا جميعا من هذه الفتنه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته أنا اسمي أحمد عندي 11 سنة وكنت مش بقدر أمشي في المدرسة ولا أطلع السلم وكنتش بقدر أجري في النادي جيت